الوالدين قضى بلا أف بلا ضجر وصاحب من ببرهما فتبلغ أعظم الأجر إله العرش وصانا بإحسان وباليسر فقل يا رب رحماك بمن رباني في الصغر
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين إخوتي وأحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إخوتي وأحبتي في الله وحيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مع آباء وأبناء أيها الإخوة والأخوات ما زلنا مع أهداف الزواج في الإسلام ما زلنا مع أهداف الزواج في الإسلام تحدثتم حضراتكم في الهدف الأول وجود البيت المؤمن الذي يعتمد اعتمادا كليا على الزوج الصالح والزوجة الصالحة وما زلنا مع صفات الزوج الصالح وقلنا من أهم صفات الزوج الصالح الخشية وقلنا للخشية أربع علامات أو يزيد من أهم علامات الخشية تحدثت عنها في اللقاء السابق الزهد في الدنيا إنه يكون زاهد في الدنيا مش مكب على الدنيا ليه؟ لأنه لو هو بيحب الدنيا وأكب على الدنيا يبقى هياكل حرام هياخد رشوة هيظلمك هيظلم جيرانه هيبطش بالآخرين عشان كده ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا وسبب ذل المسلمين وضعف المسلمين حب الدنيا ولذلك لما سئل إمام من الأئمة عن قسوة القلب قالوا يا حسن يا بصري سيدنا الحسن يعني فواحد جاي بيقول له أنا بشتكي من قسوة القلب ما فيش حاجة تجلي قسوة القلب قال الإمام الحسن البصري يقول جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب من كثرة الذنوب وكثرة الذنوب من نسيان الموت ونسيان الموت من طول الأمل وطول الأمل من شدة الحرث وشدة الحرث من حب الدنيا وحب الدنيا رأس كل خطيئة سبب مصايبنا كلها حب الدنيا ولذلك الله يقول ألهاكم التكاثر لهتكم تكاثر الأموال والتجارة والمناصب وشغلتكم عن الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وتحدثت عن ذلك في اللقاء السابق بالتفصيل أما أنا اليوم مع حضراتكم من أهم علامات الخشية إزاي تعرف أن زوجك ده يخشى الله بيتقي الله بيخاف من الله إزاي تعرفي خطيبك اللي جاي لك ده ممن يتقي الله ويخشى الله العلامة الرابعة البكاء من خشية الله يعني ايه البكاء من خشية الله للأسف في فترة الخطبة بيقعدوا يقولوا لبعض حواديت وأغاني ويضحكوا على بعض انت حب الأول والأخير وكانت حياتي مطينة بستين طينة قبل ما أشوفك وكان وكان ده إنه يقعد معاه يفتح بقى وانت اللي خليت حياتي كلها نور وأضأت حياتي والكلام ده آه وخليت الحياة طعم ومعنى وكلام اللي انتوا عارفينه ده وبينسى أهم شيء شوفها هي بتخشى من الله وشوفنا وانت تشوفيه هو بيخشى الله ولا لا اذكري آية آية تنخلع لها القلوب قال الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة سبحانك يا رب فيا ريت الأخت تقرأ آية آية أهوال القيامة آية تشوف إيه إيه رد الفعل ذكري خطيبك بالآخرة شوفي رد فعله هيبقى إيه ما خلي بالكم خير الأصحاب ما إن نسيت ذكرك ما إذا خطبتي فكرتني بالله وباليوم الآخر يبقى دي إنسانة تقية عارفة ربنا أما لو فكرتني بالدنيا وشغلتني بالدنيا وعاوزة بوتاجاز كذا وعاوزة أوضة نوم إيطالي درجتها كذا وعاوزة صالون كذا وعاوزة شقة ست حجرات وعاوزة وعاوزة لا احنا محتاجين اللي هي تذكرنا بالآخرة اللي احنا عايشين هنا مؤقت فاللي بتفكرني بآخرتي واللي بيفكرني بآخرتي يبقى هو ده فعلا التقي وهي دي التقية فكل حديث عن الآخرة يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر الإنسان المتكبر يتحول إلى نميلة صغيرة تطأهم الأقدام يداس عليه بالقدم زي ما كان متكبر في الدنيا ومغرور ويرفع رأسه في الدنيا ويتعالى على الناس الله يجعله كالقزم نميلة صغيرة سبحان الله فكري بيوم القيامة والقيامة الشمس على الرؤوس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه شوف يعمل إيه في الرواية الصحيحة في صحيح البخاري اسمع معي أخي الحبيب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول ابن مسعود دخلت على رسول الله كان جالس النبي فقال اقرأ علي القرآن سيدنا محمد بيطلب من سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له ايه اقرأ علي القرآن فقال عبد الله ابن مسعود يا رسول الله أقرأه عليك وقد أنزل عليك أقرأه عليك وهو نزل عليك وانت حافظه فقال اقرأ علي فأنا أحب أن أسمعه من غيري أنا بحب أسمع القرآن من غيري فيقول فقرأت عليه صدر سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ودلت نقرأ أقرأ أقرأ حتى وصلت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فالنبي افتكر يوم القيامة وأهوال القيامة فبدأ يبكي بكاء شديدا النبي بدأ يبكي فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود على رسلك كفى اقف بقى شويه فيقول فنظرت في وجه رسول الله فوجدت عيناه تزرفان بالدموع لقيت عينين الاثنين عمال يبكي بكاء شديد من خشية الله عز وجل من آية يا شوف سيدنا أبو بكر الصديق الرجل الثاني في الإسلام ثاني اثنين إذ هما في الغار دخل بستان بستان واحد زي واحد ياخد أولاده يروح جنينة الحيوانات يوم الجمعة أو يوم الأحد أو أو سبحان الله تصور واحد واخد أولاده بيتفسحوا قدام النيل في بقى قدام بحر اسكندرية فترة راحة الصديق جالس في حديقة بيشم شوية هوا فجأة هو جالس كده بكى بكاء شديد فسأله سائل ما يبكيك يا صديق قال أبكي يا ليتني مثل هذا العصفور فأشار له عصفور كده واقف على عرف شجرة على غصن شجرة عصفور كده ينتقل من غصن إلى غصن من عرف إلى عرف رآه الصديق فبكى بكاء شديدا فقال الرجل ما يبقيك يا صديق قال أبكي يا ليتني مثل هذا العصفور يأكل ويشرب ويلهو ويلعب ثم يموت ولا حساب عليه الصديق خايف من الحساب مع أنه مبشر بالجنة بفضل الله عز وجل أول من بشر بالجنة الصديق الصديق الحبيب ثاني اثنين إذ هما في الغار بشر صاحبك بالجنة رواية أبو موسى الأشعري في صح مسلم ومع ذلك الصديق بيبكي شفت الخشية شوف الزوج لما يكون عندك زوج زي ده يا هيتقي الله فيكي لا هيقبح يقول لك يا بنت الكذا ولا يا بنت الكذا انتوا بتشوفوا دلوقتي كل الافلام جل الافلام دلوقتي كلها اتحداك تجد فيلم بدون شتيمه تلاقي البطل عمال يسب الدين ويشتم عشان يعلموا شباب الاسلام السب والشتم ان احنا عندنا مصيبه كبيره دايما بنقلد الممثلين هم دول قدوه المجتمع دول القدوه للمجتمع او صفوه المجتمع نجوم وكواكب والله يقول وبالنجم هم يهتدون بالرسول بالصحابة بالتابعين بالعلماء المخلصين لكن دول وبالنجم يهتدون هم دول سموهم نجوم وكواكب بدلوا وحرفوا الآية وغيروا الهدف تلاقي كل الأفلام دلوقتي كلها شتم شتم شتم ويخش يروح ماسك زوجته من شعرها ويرميها في الارض ويسب لها الدين ويضرب بشلاليت يضرب برجله وعمال وبعدين طيب ما هو بيقع واحد تاني عاوز يقلد عاوز يبقى زيه لكن لا احنا مش محتاجين دول احنا محتاجين القرآن محتاجين السنة محتاجين الصفوة هذا الجيل الذي أبدع هذا الجيل الذي ربى رباه الله على عينه سبحانه وتعالى الجيل ده جيل فريد يا إخواني الصديق يرى عصفور فيبكي عمر كان تحت عينيه خطان أسودان من شدة بكائه ليلا في يوم راكب الجمل بتاعه الناقة وبعدين ماشي بيتفقد الرعية ليلة ليلا فسمع قارئ يقرأ في سورة الطور فجاء عند هذه الآية ووقف عمر يبكي بكاء شديدا إن عذاب ربك لواقع وقع فعلا من هول الآية وقع من على الدبة فأغشي عليه وظل يبكي بكاء شديدا حملوه إلى بيته كلما أفاق كلما أفاق من غيبوبته بكى بكاء شديدا وكلما تذكر الآية وكلما تذكر الآية بكى بكاء شديدا فيخشى عليه يغمى عليه تاني ظل ذلك ثلاثة أيام عمر بن الخطاب يقول ابن مسعود كان معي عمر فاختبأ خلف جدار بيت وأخذ يبكي بكاء شديدا وهو يقول لنفسه لئن لم تتق الله يا ابن الخطاب ليعذبنك الله بالنار في صحيح مسلم لئن لم تتق الله احنا فين من النماذج الجميلة دي يا اخوانا احنا فين من النماذج دي رحنا فين دلوقتي ممكن واحد يبكي يقول لك اصلا فلان شتمني وظلمني فبيبكي عشان كده لكن هل ممكن نبكي من خشية الله الحياة المادية اللي احنا شايفينها ديت خلت القلوب أصبحت قاسية لذلك الزوج ما عادش في قلبي رقة لزوجته ولا الزوجة عاد في قلبها رقة للزوج إلا من رحم ربي الحياة أصبحت مادية ممكن الزوج يشتغل بالنهار وبالليل يروح البيت ينام ساعة واحدة بس لا يدي أولاده الحقوق ولا زوجته الحقوق للأسف الشديد وتبقى كارثة ومصيبة تكون الزوجة برضه نفس الحكاية ليل مع نهار وهو ليل مع نهار يقول لك عشان نوفر الحياة الترفيهية لأبنائنا يا سلام وعمركم شفت الكارثة ديت أب وأم يسافروا الكويت يسيبوا بنتهم عند الجيران شفت القسوة البنت بدأت تنحرف وتبات بره البيت الأب يتصل الراجل الجار ده يتصل بالأب يقول له الحق بنتك انحرفت بنتك ماشية في الشارع بنتك بتبات بره يقول له مالكش دعوة أنت سيبها طب ازاي بقيتها عندي وهي منحرفه هتشوه صورتي يا عم تعالى خد بنتك صوروا الاب اهم حاجه عنده الفلوس والام اهم عندها الفلوس وسابوا البنت في الشارع اصبح الناس دلوقتي اهم حاجه عندهم الفلوس الماده الشكليات البرستيج حاضر يا استاذ محمود اتفضل معلش المخرج بس عمال يعني يقول يعني اتصالات اتصالات السلام عليكم الأخت هبة السلام عليكم يا أخت السلام هبة عليكم. السلام وعليكم عليكم. ازي السلام حضرتك؟
ورحمة الله وبركاته انا بعتذر عندي مشكله بس غير عايزه احكيها لحضرتك اتفضل يا فندم اتفضل انا جوزي فلوسه حرام وشغلانته حرام ومش عارفه حاسه ان عيشتي كلها حرام لو ان في الشيوخيه انا بتابع قناه الناس وكده قالوا لي انت مثلا انت ما عليكيش ذنب في كده هل انا لما اكل من الفلوس دي وانا ما عنديش مصدر دخل تاني هو اللي هو هو بي يعني بياكل حرام ازاي يعني فهميني يعني, يعني بيتاجر في الشغلانه ايه بتاعته مصرح بيها في مصر بس هي ايه حرام ايه زي ايه مثلا يعني شغال في اوتيل في حاجه حرام اه
فهمني حضرتك يعني مش لازم التفصيل قوي يعني لا احسن التفصيل عشان اصل دي فتوى يعني ازاي أيوة.
لازم فتوى تقولي كل لا حاجة الفندق معروف بس الشغلانه اللي هو بيشتغلها حرام في الفندق بس هي مش مصرح بيها في مصر يعني يعني بي بي بي بي بينقل الخمور يعني ولا ايه لا اصل الامور قمار ان لله وإنا إليه ايوه راجعون.
آه وهو شغلانته حرام هو كان وعدني قبل ما نتجوز اللي هو مثلا ايه هيغيرها او يدور على كده طبعا بعد ما اتجوزنا كل ده اتغير يعني انا دلوقتي حاسه ان عيشتي كلها آه، حرام معايا العيشة كلها طفل حرام منه فعلا اه العيشة كلها حرام فعلا صح اه يعني انا عندي طفل منه اه وما عنديش مصدر تاني وما اقدرش يعني انفصل عنه طبعا عارف حضرتك المشاكل اللي بترتب على الطلاق وكده انا عارف بس هو بأمانة الله يعني كويس معايا يعني مثلا في عشتنا كويسين الحمد لله نحمد ربنا وانا بصلي وبعرف ربنا هل انا بالنسبه لي انا كل حاجه بعملها حرام او انا بالنسبه لي كل حاجه بعملها مش مقبوله طب يعني اسمعينا مثلا صلاتي صيامي قراءه حاضر، قران حاضر.
انا كنت بحفظ قران وطبعا لما عرفت ان اللي بياكل حرام ربنا ما بيقبلش منه اي حاجه نعم ده بسمعنا عبر التلفاز الأخت أمانة السلام عليكم طب يا أختي الفاضلة بارك الله فيك يا أنا أولا أنا أنصحك بوجود آه، والدك ووالده آه، يعني العيلتين يعني نقعد مع بعض معاه قعدة ولازم يغير المسار مفيش حاجة اسمها لازم يكون عنده تحدي يعني تحدي يقول مش هاكل حرام يعني مش هاكل حرام ولا أكل عيالي حرام ولا زوجتي حرام والذين جه... والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يعني العمليه عايز عمليه جهاد ما تستسلمش الاكل الحرام ما يقولش ما عنديش الا الشغلانه دي وما اعرفش الا ديت لان القمار من الحرام يا اخوانا من من ال- التجاره المحرمه القمار يبقى كل قرش ياتي به الى بيته والى اولاده فهو حرام وكل جسد غزي بالحرام فالنار اولى به يعني تروح جهنم وتقول لي ما فيش الا هي كده لا ما ينفعش عشان كده احنا آه، ال- الايام اللي جايه نتكلم من اهم صفات الزوج الصالح المطعم الحلال شرط اساسي كل مصدر رزق حلال يبقى انا اب البنت لما يجي لي واحد اشوفه شغال ايه لا، شغال في القمار ما ينفعش شغال في فندق بخمور ما ينفعش شغال كذا ما ينفعش شغال كذا ما ينفعش حتى لو كان شغال انا اسف يعني في اللفظ يعني بيعمل في ال- في, في, في الطرقات بيمسح عربيات اولى من اللي بيمد ايده للحرام فلا بد من وقفه يا اختي الفاضله معانا ام أم احمد السلام عليكم يا ام احمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حضرة الشيخ الله يبارك فيك يا ام احمد الله يخليك ب- انا عندي مشكلة والله كنت عايزة اطرحها على حضرتك انا يعني س- سامع حضرتك يا ام احمد اتفضلي ايوه انا كان بنتي مخطوبة لواحد وبعدين احنا كنا بنطلع عمرة كل سنة وبعد السنة اللي فاتت طلعنا عمرة وكنا بندعي له لو بس- ابن حلال ربنا يقربه لها لو وحش ربنا يبعده عنها جينا لقينا مشكلة وربنا بعده عننا عننا وقعدنا سنة نعم كانت عندها 17 سنة نعم نعم دلوقتي بقى عندها 18 سنة غرر بيها ال- اليومين اللي فاتوا دول وراح خدها من عند المدرسة بتاعتها من كان ع- كان عندها تدريب يعني وكده راح خدها من ورانا من غير ما احنا نعرف ولقينا تليفون جالنا بيقول ان محمد ال- خطيبها دوت خطفها و- وهي- وهيكتب الكتاب بتاعه فاحنا حاولنا ان احنا نروح نلحق الموضوع ده ما لحقناهوش كانوا اهله مخبيينها واحنا رحنا لهم آه، بس ده جواز وده- باطل ده جواز باطل ايوه عندها 18 سنه وشهرين مش على ال بالظبط.
18 سنة في الإسلام باطل حرام أصلا ده ز- أيوة.
زواج زواج المهم، باطل يعني.
ع- عرفنا ان هو كتب كتابها عند مأذون عندها 18 سنه وشهرين وجاب وكيل غير ابوها ما هو بقول لحضرتك ده زواج باطل أنت عملته إيه في الاسم رحتوا الاسم ولا ما رحتوش ولا عملتوا إيه ما احنا احنا مش عارفين نعمل حاجه هو دلوقتي كتب الكتاب هل هل كتب الكتاب دوت لا لا يعني لا ده ده أصلا كل ده كله ملوش قيمة خالص طب نعمل ايه طب اسمعيني بالله في- عليك اسمعيني، بالله حاضر، عليك احنا حاضر، احنا حاضر.
في نار احنا طب في نار اسمعينا يعني عبر التلفاز بارك الله فيك بصي يا اختي الفاضله اولا ده زواج باطل اسمه الزواج الباطل يشترط اساسي في الزواج يا اخوانا لا نكاح ام عمر بنت تونس تتفضل حاضر يلا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ سالم أبا خير والله يكرمك ويديك الصحة والعافية آه، فبالنسبة للأخت الفاضلة السائلة من قبل بقول لها الزواج ده قائم على باطل آه، سواء كانت البنت موافقة أو غير موافقة ملهاش دعوة بالموافقة لابد من الولي وبعدين وجود شهود عدل ولابد من وجود مسكن يعني يكون إنسان عنده مسكن ومجهز المسكن بتاع في شروط للزواج في صيغة للزواج الله وجع- جعل هذه القواعد في كتابي وفي سنة حبيبي إذا آه، القواعد ديت مش موجودة يصبح الزواج باطل فده زواج اسمه زواج باطل هذا زواج باطل يعني بنتك دي مش متجوزاه يعني لسه بنتك دي بكر لو هي سلمت نف- آه، نفسها إليه فده زنا والعياذ بالله تنبهي بنتك ويا ريت تكون سمعانة دلوقتي ده واحد عادي من الشارع عادي دلوقتي ده واحد عادي واحنا بنتكلم على ان اذا ما كنتيش عارفه توصلي لبنتك يبقى لازم تبلغي الشرطه لان دي بنت مختطفه تعتبر مختطفه وهو يفعل الفاحشه الان ويرتكب المعاصي الان يبقى ما تشجعوش على الزنا وشجعي بنتك على الحرام ومعانا ياسمين السلام عليكم ام ياسمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ سالم الله يسلم حضرتك يا ام ياسمين الله يبارك لك يا رب انا بص يا شيخ سالم انا هسألك سؤال بعيد عن ال... عن الحلقة خالص بس يعني يا ريت يعني الوقت يسمح لك ان انت تسمعني انا سامع حضرتك يا فندم هو انا عندي 36 سنة اه انا عندي 36 سنة وكنت معجبة بس ما كنتش بصلي ما كنتش بصلي خالص طول الوقت اللي فات ده كله دلوقتي الحمد لله رب العالمين انتقبت بقالي شهر والحمد لله زوجي بيصلي وانا دلوقتي بصلي بس انا نفسي بس اكبر عن اللي اكفر عن اللي فات كله ونفسي احفظ القران مش عارفه احفظه وحاسه ان انا بنساه انا حاسه ان انا كنت ضايعه بسبب الايام اللي فاتت دي كلها انا عندي بنت وولد وان شاء الله التالت جاي نفسي ربنا يبارك لي فيهم ويطلعوا كويسين ويطلعوا مؤمنين في الزمن الغريب اللي احنا فيه ده انا بس يعني بتمنى من حضرتك بس تقولي احفظ القران ازاي بالله حاضر عليك حاضر اختي الفاضله ربنا حاضر.
يعزك ويبارك لك بارك الله فيك وربنا يثبتك على الحق ويثبتك على الهداية اللهم ثبت على الحق فأنت الحق بالنسبة لحضرتك يعني الحمد لله من علامات التوبة البكاء من خشية الله عز وجل والندم عما فات الندم توبة هكذا قال صلى الله عليه وسلم فعشان كده يعني الحمد لله دي علامة من علامات القبول فتفرحي بيها بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يثبتك على الحق يعني ودايما الإنسان يجعل آه، ذنبه نصب عينيه فدي من علامات التوبة أيضا المقبولة بفضل الله سبحانه وتعالى ما بينساهاش كأنها نار بتحرق في جسمه عشان كده بيبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى أما بالنسبة لحفظ القرآن يحتاج من حضرتك بس النية الخالصة لله عز وجل الأمر الثاني تشوفي أخت فاضلة تشجعك على الحفظ تكون حافظة تعلمك يبقى معاكي ورد معاها كل يوم حتى لو آيتين ابدأي بآيتين آه، الحاجة الثالثة تنامي بدري وتصحي تحفظ القرآن بعد صلاة الفجر كنا أيام زمان كده بنروح الكتاب نصحى بدري ننام بدري بعد صلاة العشاء ونصحى بدري نروح نحفظ القرآن في الكتاب عشان كده الحفظ كان سريع عند الأطفال نتيجة ما كان قديما يعني نقوم بالحفظ عن طريق الكتاب يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك بتكرر الآية مع المعلمة ثلاث مرات هتلاقي إنك حفظتيها حفظتها سمع لنفسك وهكذا يعني معانا بسمة السلام عليكم السلام عليكم يا أختي بسمة عليكم السلام لو سمحت انا بصلي وبقرا قران بس يمكن يوسع وسمعش وانا خايفه مش عارفه كده انا مؤمنه ولا لا
إن شاء الله نحسبك كذلك ولا نزكي على الله أحدا قراءتك مقبولة إن شاء الله لأن الرسول جعل يعني آه، جالي حاجات وحشه كده على ربنا ومش عارفه انا مؤمنه ولا لا كده
أنت بتقو... ب... ب... أنت بت... بتقولي إيه؟ قولي تاني كده بصلي وبقرا قران آه وبعدين اول امبارح الشيخ محمود كان بيتكلم عن سوء الخاتمه أيوه فبيقولوا اللي بيشبهوا ربنا بحاجات فانا انا انا ما كنتش الاول يعني من ثلاث سنين كده كنت يعني مش مش قد كده بس لما صليت وقريت قران بدا يجي لي وساوس كتير في دماغي نعم ومن ساعتها بقى و... يعني التشبيه مثلا وب...
أنا فهمت فهمتك طب اسمعيني عبر التلفاز بارك الله فيكي أولا أنا عايز أفهمك حتة مهمة بالنسبة لحسن الخاتمة آه، أو سوء الخاتمة ملاش دعوة بالكلام بتاعك ده الوساوس الشيطانية دي ملاش دعوة بديت الوسوسة دي نتيجة إيمانك بالله لما التزمتي ورجعت لربنا الشيطان بيحاول يضغط عليك يخليك تشتمي في ربنا تشتمي في الرسول يقول لك القرآن ده مش صح الرسول بتاعك ده مش صح يشككك في حاجات كتيرة جدا وهذا علامة من علامات الإيمان ده ده دليل إنك أنت الحمد لله الإيمان استقر في القلب فهذا الحرب الشرسة فبالتالي انت لو قلت اي حاجه من الداخل من الداخل في وساوس كده بتشتم في ربنا الحاجات دي كلها ما بتاخديش عليها سيئات مالكيش دعوه بيها انت لان دي من الشيطان هو اللي بياخد السيئات انت بتاخد عليها حسنات نتيجه المقاومه اما بالنسبه للحسن وسوء الخاتمه آه، رب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا خير من صولة عابد أورثته أورثته عزا واستكبارا يعني ممكن الإنسان بيبقى عاصي ربنا شوية كده والناس تقول ده رايح النار فجأة ربك سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى يهديه سبحان الله واحنا شفنا عمر بن الخطاب كانوا بيقولوا عليه لو ان حمار ابن الخطاب اسلم ما اسلم ابن الخطاب لو الحمار بتاعه ده اسلم دخل الاسلام ابن الخطاب ده عمره ما هيخش في الاسلام سيدنا عمر شوف مات وهو بيقول لا اله الا الله رضي الله عنه وارضاه في الدنيا فاسال الله ان يرزقك حسن الخاتمه ما تخليش الوساوس تسيطر عليك آه، خلي عندك يقين في الله وع- وخلي عندك حسن ظن بالله من اهم علامات حسن الخاتمه ان الانسان يكون عنده حسن ظن بالله يعني ايه حسن ظن ان انا ان شاء الله اموت على الاسلام فخلي عندك حسن ظن بالله وانا هحسبك كذلك ان شاء الله واسال الله ان يرزقك حسن الخاتمه ومعانا الاخت اماني السلام عليكم يا اخت اماني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ بارك الله في حضرتك اللهم والله.
امين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا الله يخليك يا رب آه، يا شيخ انا متقدم لي انسان يعني شخص وكده عايز اعرف آه، هو كويس ولا اعمل ايه طيب اسمعينا عبر التلفزيون متابع الحلقات بتاعتي ولا لا اه طبعا والله بتكتبي بارك ورايا؟
الله في حضرتك انا كان نفسي اكلم حضرتك من زمان والله بارك الله فيك يا اخت الله يخليك يا طب رب يلا اسمعينا عبر التلفاز بارك الله فيك انت عاوزك تتابع الحلقات بتاعتي هتعرفي اول حاجه عاوزك تعرفيها في الايمان هو بيخاف من ربنا ولا لا اساليه اسئله يعني مواقف كده أح... وممكن توصل درجه النرفزه نرفزيه شوفي سريع الغضب ولا لا و... ودوني جنبك كده اه امتحنته ان هو سريع الغضب ده واحد تاني حاجه ان هو ما بيتقيش الله ما بيراقبش ربنا معايا وطبقيه على الحديث إجاءكم- إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يبقى عنده دين وخلق أهم حاجة العقيدة والسلوك شروط الشرط الأساسي في في الزواج العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق والسلوك الحسن إن الذين قالوا ربنا الله أي وحد الله بس لا ثم استقاموا ومعانا الاتصالات إن شاء الله في الحلقات القادمة هوضح لحضرتك بإذن الله معانا الأخت زينة السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ الله يسلم حضرتك ازي حضرتك بخير والحمد لله رب العالمين انا عاوز انا يا شيخ ربنا يعني الحمد لله هداني انا بصلي من انا عندي 32 33 سنه وبصلي من انا وفي ثالثه اعدادي والحمد لله ربنا هداني ربنا هداني بركه يعني ش- قناتكم ان انا لبست النقاب الحمد لله فمش شايفه يعني اهلي كلهم معترضين وبيقعدوا يتريقوا عليا نعم واهل زوجي برضك بس حاضر جوزي الحمد لله ربنا هديه وبيصلي الحمد لله وبارك لي اول ما قلت له انا عاوز البس النقاب قال لي ربنا الف الف مبروك ربنا يبارك لك وكده بس كل شايفه يعني انا ساكنه في بيت عيله كله شايفاها بيبص لي بصه مش هي عايز اقول لك حاجه مهمه جدا آه يا شيخ الايمان مش ببلاش يعني الايمان ده محتاج رد فعل يعني ايه رد فعل انت بتقولي ان انا مؤمنه الحمد لله ولبست النقاب طاعه لله الحمد لله ربنا بيمتحنك بقى يمتحنك بمين يا اما بزوجك يا اما باهل زوجك يا اما باهلك يا اما بجيرانك يا اما باصحابك ايوه يكرهوك في النقاب يكرهوك في الحجاب يكرهوك في الإيمان يكرهوك في الصلاة والترياء وياخدوك قال الله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون ايوه يعني يستهزئون بهم بمعنى صح فدي علامة من علامات ان انت مؤمنة ما دام انت صابرة ومتحملة وتحتسبيها لله عز وجل لا الحمد لله انا حابه النقاب قوي فانا مش عاوزك تتاثري باللي حواليك لان اصلا هقول لك حاجه اسمعيني عبر التلفاز لان لا حسد الا في اثنتين من اهم ع- علامات الحسد اللي هو الاستهزاء ما دام هم مستكترين عليك ان انت بقيت كويسه فايه يعملوا فيك حركات وكلمات لحد ما زهقوك فتخلع النقاب تبقى تتساويت معاهم في ايه في التبرج بمعنى صح فعشان كده الله يقول في كتابه حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون معقولة الواحد يقول أنا مؤمن ببلاش كده من غير امتحانات واحد بيقول أنا مذاكر مادة العلوم طب إيه الدليل على إنك أنت مذاكر العلوم امتحنك فيها جيت امتحنته ما نجحش في أي سؤال اديته له يبقى معنى ذلك إنه مش مذاكر فكذلك ده الإيمان الإيمان لابد له من ابتلاء وامتحان حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا لو سبت على لنتي على النقاب وعلى لبس الحجاب بتاعك وقاومتي يبقى ده هو ده الإيمان أما لو تأثرت ده ورميتي وخلعتي يبقى ده ضعف في الإيمان ونسأل الله يثبتك على الإيمان فارمي ده كله ده ورا, ورا ظهرك أهم حاجة عندك زوجك وطاعتك لله أولا والرسول وللزوج إن شاء الله في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول معانا مدام أمال السلام عليكم
ألو.
السلام عليكم يا مدام أمال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ سالم عامل الله ايه؟
يسلم سيادتك يا فندم آه شيخ سالم انا في مشكلة بقالي قرب السنة اهو وقرب السنة بحاول اجيب رقم تليفونك وفعلا جبته من ال- من القناة وبتصل بحضرتك على طول مغلق مغلق مغلق أنا بفتحه دايما بعد الفجر ساعة نعم.
في بعض الأيام بفتحه في بعض ال- يعني بعد صلاة الفجر دايما بعد صلاة الفجر بعد الفجر دايما عشان أشجع الناس على صلاة الفجر وبعد الحلقة دي مباشرة بفتحه اه اه إن شاء الله طب انا يعني انا يعني عايز عايز اكلم حضرتك ضروري يعني في مسألة حياة او موت حاضر يا فندم ويمكن كمان في مسألة انتحار يا شيخ سالم لا لا أنا طب كلميني يا ريت في والله العظيم التلفزيون كلامي.
أنا عاوزك المشكلة بيني تكلميني وبجو- وبين جوزي بقى لها قرب السنة اهي كلمي معايا دلوقتي ما تقطعيش معايا كلمي نعم.
على كلمي قولي المشكلة نعم قولي معايا المشكلة ما لا انا عايزه تقطعيش اكلم حضرتك في التليفون
طيب أنا عايزة حاضر أكلم حضرتك في حاضر التليفون.
حاضر يا فندم حاضر آه، التليفون بتاعي يا اخوانا 012 779 61 ده تليفون عادي يعني وطبعا الاخوه خارج مصر بيحطوا بس مفتاح مصر 0020 بعد كده 12 77 976 الاخوه اللي مش قادرين يوصلوا عن طريق التليفون يبعتوا لي رسائل SMS واخونا وحبيبنا ال- محمد المشاد هيدخلوا لنا على طول مباشره وساجيب عليها يا مخرج الحبيب يسيب لي 10 دقائق كده ان شاء الله اجيب عليها باذن الله ومعانا يا ريت يكون اخر اتصال استاذ محمود ام عمرو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ام عمرو الحمد لله كويسة الحمد لله بارك الله فيك اتفضلي يا اختي آه أنا موضوعي بقى كبير قوي قوي قوي انا سامع حضرتك و... هو الحمد لله ربنا من عليا بالإسلام آه بقالي تسع سنين ف ما كنتيش ابتليت مسلمه بقى بجوزي يعني ان ما هو كنتيش مسلمه ولا ايه يا حضرتك ايه انت ما كنتيش مسلمه قبل كده انا كنت نصرانيه اسلمت يعني اه الحمد لله ربنا يثبتك الحمد يا لله رب العالمين الحمد لله وبقالي تسع سنين ايوه وجبت ولد وبنت آه، و- يعني ابتليت بجوزي ان هو مش ملتزم كنت انا بقى حبيت الاسلام قوي وتعبت قوي قوي في حياتي يا شيخ وقعدت مع اهله وبهدلت قوي قوي المهم صبرت واستحملت وكل عشان خاطر الدين وكان اهلي مبسوطين جدا وبيعرضوا عليا ان انا ابقى يعني ارجع وكده وانا كنت لا عشان خاطر الاسلام آه، قلت استحمل اي حاجه اي حاجه لان الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا هداني ومن عليا وكده فالمهم يعني جوزي آه، ابتديت فيه جامد جامد قوي واهله تعبوني المهم يعني آه، كنت بقى بشتغل فالمهم بعدت عنه يعني وربنا الحمد لله قدر ان انا اتطلقت منه بس آه، ابتديت بقى خدت شقة قانون جديد و- وقعدت بولادي وربيتهم فالناس قالت لي انا عندي يعني أنا ساعة ما اتطلقت كان 26 سنة انا عندي 28 سنة دلوقتي فالناس قالت لي مش هينفع ان انت تقعدي لوحدك آه، لان ابني عنده 8 سنين وبسملة عندها 4 سنين وقلت آه، يعني من كتر ما الناس بتتكلم انت صغيرة انت هتفتني وكانوا اهلي كمان عايزيني يعني ارجع لهم فانا طبعا يعني ما بين ان انا دنيا ودين فقلت طبعا اختار الد- يعني الدين و- وقد ايه انا بحب ربنا وبحب الاسلام و- وفرحانه جدا ان انا يعني اسلمت ومش عارفه ازاي انا طلعت من الكفر اللي انا كنت هبقى فيه المهم ربنا من عليا برضه فناس اعرفهم اخوات كويسين وقالوا لي لا تتجوزي آه، واحد ملتزم ويعرف ربنا قلت لهم فين الاقي انا برضو كنت بحب جوزي دوت آه، قبل ما اسلم سبع سنين وسبع سنين جواز ويعني انا عارفه ان انا حبيته اكتر من ربنا عشان كده ربنا ابتلاني بيه وعشان كده ربنا عذبني بيه وانا الحمد لله الحمد لله بعدت عنه هو ربنا جعله سبب انا عارفه ان هو ربنا جعله سبب بس المهم ربنا من عليا برضو وقلت كده انا عايزه واحد يعني يتقي الله فيا بحس ان هو ي- ي- يضلل عليا وابقى في حمايه في حمايه ربنا الاول وهو وفعلا ربنا عليا بزوج بزوج كويس جدا جدا والله و... وانا م- اما جه حتى اتجوزني يعني ما قلتوش انا عايزه حاجه انا عايزاك بس طلبين بس تتقي الله فيا وولادي المهم ربنا مل عليا بيه واتجوزني بس قال لي انا مش هقول لزوجتي انا زوجة تانية يعني فقلت له ليه فقال لي يعني ل- لظروف معينة وانا جاي يعني هو برضو سيرته كويسة جدا بصراحة وفعلا هو انسان كويس واتجوزنا بس ما كانش بيعدل يعني وكان قلت له طب قول لزوجتك وبعد بقى سبحان الله لان الحب ده جه في الله فحب يعني حبيته جدا جدا جدا هو بيعني على الطاعه الحمد لله وانسان كويس لكن انا حاسه بظلم فظيع ان هو اما كتير يجي عليا كتير اما تحس ان انت ما فيش ام ولا اب ولا اخت ولا اخ ولا حد يحس بيا غير ربنا بس حاسه بظلم فظيع يا شيخ اوي اوي وكلهم بيجوا عليا قلت له انا محتاجه لك انا ماليش حد ماليش حد خالص بس كل ما يقول لي لا انا مش هو ده اللي عندي وكده ما كنت بكلمه راحت زوجته عرفت فجيت مره كنت تعبانه حملت منه تعبانه جدا جدا فالمهم هو يعني خدها وسافر كانت هي لسه عارفه فعز تعبي ما لقيتوش جنبي ف ف- يعني المهم يعني ربنا قدر راح رجعنا لبعض وسامحته يعني وقلت له خلاص عشان ظروفك وكده وجت مشكله في مره يعني اللي هي ساعه مراته ما عرفت فانا كنت تعبانه نفسيا وكان حملي آه، تعبني جدا ما لقيتوش جنبي خالص خالص فقلت له يعني آه، انا محتاجه لك انا محتاجه لك جنبي فقال لي هو ده اللي عندي و- وطبعا جه عليا كتير كتير قوي يا شيخ ف المهم يعني رجعنا لبعض والصفينة وفضل قاعد معايا و- وسامحني ان انا يعني حصل انهارت وكسرت كل حاجة المطبخ وما لقيتش حاجة اعملها غير كده وبسخ لربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي قدرت انا اعمله الناس بقى يعني دخلت بالشر وهو عاملني كويس قوي واتاريه بيتني نية وخد لي شقة بره وانا معرفش ورحت كنت بيت عند واحدة صاحبتي كنت تعبانة فراح شال كل عافية وبصراحة هو اداني حقي و- بس فوجئني ان هو ب- بيطلقني وجايب المأذون والشهود وهو كان معايا كزوج يعني اما يضحك في وشي ولا ايه يعني بيطحني في ظهري وهو عارف ان أنا ماليش حد حتى لو غلطت ما كانش كده ما كانش يعمل معايا كده المهم مفيش برضه فضلت بقى يعني قلت يا رب انا ماليش غيرك كنت خلاص يئست من الدنيا والله يا شيخ صدقني كنت يئست من الدنيا بس سبحان الله ربنا من حبه ليا برضه ما خلانيش وفي نفس الوقت انا كنت فعلا هرجع لامي تاني بس خايفه ارجع لاتنين تاني خايفه المهم يعني ربنا برضه ه- يعني ردني ردني ورجعني و... و... و- وخلفت منه بنت ومراته عرفت جابني بقى في شقه تحتيها فقلت له خلاص بقى اعدل انا محتاجه لك جنبي انا اي واحده بتحتاج جوزها جنبيها يعني ان انا احكي له يقعد جنبي كده لاني ماليش حد ماليش مراته عامله مشاكل معايا جامده وما بيعدلش وحاسه بظلم رهيب رهيب وقلت له يعني انا قلت له عايزه اسامح انا حاسه جوايا مش راضيه عارف يا شيخ راضيه غصب والله راضيه غصب راضية غصب بالظلم اللي انا فيه ده واهلي وكل شوية يبهدلوني يعني في ال- هم يعني كل شوية يحسسوني ان انا ماليش حد ماليش ناس ماليش مفيش حد بيطبطب عليا حتى عيالي بيعملوهم وحش جدا جدا ابنه يجي يزعل ل- ل- لابني اجي اتكلم يقول لي زين تتكلمي تتكلمي ليه يبهدلوني خالص مش قادرة يا شباب والله تعبانة تعبانة مش عارفة اعمل ايه هل انا يعني ابعد وامشي تاني واقعد لوحدي تاني المشكلة ان انا معايا بنت احطهم التلاتة قدام عيني واقعد احزن عليهم طول عمري كفاية التانيين إن ابوهم مش معاهم وبنتي دي كمان وفي نفس الوقت انا ما- يعني مش عارفة اعمل ايه انا عندي 28 سنة هواجه الدنيا دي هعرف ابعد عنهم وعن حياتهم بيحسسوني ان انا عملت معصية انت خدتي جزء منها طب انا اعمل ايه اعمل ايه يا شيخ طب كنت عملت ايه ع- يعني مش عارفة مش عارفة والله عارفة انا مش عارفة احدد لحياتي اي حاجة مش عارفة اعمل لحياتي اي حاجة انا بس ال- الدعاء والاستغفار وكده لولي كده كان زماني موت من حسرة على نفسي من حسرة على ولادي من حسرة على كل حاجة حتى لما تيجي تعيش انا عايشة عيشة كويسة بس بذل حاسة فيها ذل إن- يعني اهلي بيبصوا لي هو بيحسسني ان هو صح فضل عليا يعني طب انا ذنبي ايه ده كان نصيب وقدر و... لا مش عارف مش عارف والله يا شيخ اعمل ايه في مشاكل جامده انا بكلمك وهم مولعين نار فوق بسببي مش عارفه والله يا شيخ وده دي حل حاضر.
ويوصل كلمه يمكن يسمعها حاضر.
أقول له اتق الله انا طب وهل انا عشان انا يا شيخ يعني راضيه غصب هو ما يشيلش وزر انا بقول له انا حاسه ان انت كده هتشيل وزر ان انا انا تعبانه انا حاسه بظلم واجي اتكلم صدقني يا شيخ ما بعرف اتكلم والله ما بعرف اتكلم مع حد مش بعرف خالص وده اللي يهمني في كلام يعني مش قادره اقول لك مش قادره اقول لك قد ايه الاهانات اللي انا باخدها انت ايه رايك ابعد وابعد عن الدنيا دي خالص ولا ايه مش عارفه حاضر اسمعيني يا اختي الفاضله أو ربنا يثبتك ويحفظك اولا انا عاوزك آه، دي ابتلاءات وامتحانات من ربنا بيمتحنك بيشوفك الدنيا ديت وزوجك الجديد ده او ده او ده والاولاد دي كلها بيمتحنك ربنا سبحانه وتعالى كل الضغوط ديت ممكن انك تسيبي الاسلام وترجعي تاني للكفر مره تانية ده امتحان فانا عاوزك اولا ان الله اهم شيء كل البني ادمين تتبدل وتتغير لكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء في في اي وقت وفي كل شيء في اي وقت انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن فيكون فلا بد انك انت حافظ على اسلامك وعلى دينك دي حاجه الحاجه الثانيه من اكبر اخطاء ان انت رحت معاه في نفس البيت مع زوجته ال- الاولى دي من اكبر الاخطاء اللي انت وقعت فيها للاسف الشديد فانا نصحت ليكي تبعدي عن البيت باي وسيله من الوسائل وارجعي تاني لاخواتك الاخوات اللي انت حكيتي عنهم الطيبين دول اقعدي في حضنهم شويه يعني ارجع لشقتك الاولانيه تاني وهو يجي لك ايام هو بقى مش عادل فده حسابه عند الله عز وجل الامر الثاني هو دلوقتي ب- ال- ال- ال- للاسف الشديد الاخوه بيحبوا يتجوزوا بس انت مش قادر تعدل مش قادر تدي لان الاخت اللي هي مش مسلمه واسلمت محتاجه حنان مضاعف دي- ده لازم تؤلف قلوبها ده سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كان بيدي بزياده لابو سفيان يقول له ابو سفيان ده لسه داخل في الاسلام بتدي- يقول لك دول بنألف قلوبهم بديهم فلوس ده عشان يثبت شويه لحد ما يستقر الاسلام لكن دي لا اب ولا ام ولا عم ولا خال ولا خاله ملهاش ملهاش الا الله عز وجل يعني انت لازم تكون انت الزوج واب وام واخت وصديقه تكون حنين عليها لدرجه حتى لا تترك الاسلام يعني احتسب هذا الاجر عند الله سبحانه وتعالى العمليه مش عمليه اكل وشراب لا الاحاسيس ومن ايات خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه الاحاسيس دي مهمه جدا في الزواج يا اخوانا واحد يطبطب على زوجته يحس ان زوجته دي تعبانه وشقيانه يطبطب عليها ولا كلمه حلوه يفسحها ده كل ده من الاسلام لكن في ظلم ده ظلم بائن يعني الحاجه الثانيه حتى مش قادره تربي اولادها ده مصيبه وكارثه يا اخوانا مش عارف ايه ثقافه الناس اللي حصل لها اين الثقافه الاسلاميه فين الرحمه وفين الشفقه فين الالفه فين ان احنا نثبت الناس على اسلامهم حينما دخلوا في اسلامنا فين الثبات على الحق فين يا اخوانا احنا ليه بنخرج الناس من الاسلام ده مشكله كبيره جدا يا اخوانا مشكله كبيره فانا نصيحتي ليك يا اختي الفاضله عودي الى اخواتك مره ثانيه وعودي الى شقتك القديمه انا نصيحتي ليك يعني ليه لان انت ح- يعني آه، ممكن يجي لك ضغط يجي لك سكر ممكن في لحظه آه، تتعصبي فيها تسيبي الاسلام ف- فتكفري بسبب انسان فده مشكله كبيره فانا نصيحتي ليكي انك تتركي هذا البيت وتعودي إ- الى بيتك مره ثانيه وزوجك يجي لك هناك بقى يوم يومين في الاسبوع يعني ارضي بما يعني ارضي حتى لو جالك يوم واحد او يومين ارضي بذلك يعني لانك انت يعني انا دايما بقول يا أخ- الاخت دايما النصرانيه واسلمت محتاجه اخ فاضل يعني ايه اخ فاضل مش التدين الشكلي في ناس كده عندها تدين شكلي يحبوا يتجوزوا كتير التدين الشكلي ده مشكله احنا بنعاني منه احنا محتاجين ال ال ال ال ال الاخ السلوك كس كسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاقه على خلق وخطى الحبيب صلى الله عليه وسلم للاسف مخرجي يقول يعني ان هو يعني ما عادش وقت فانا ب- بنصحك اختي الفاضله يعني نصيحه لوجه الله اسال الله يعني سبحانه وتعالى ان يرزقك الزوج الصالح والبيت الصالح و- والهدوء والاستقرار والايمان والثبات عليه فانت هدي اعصابك شويه آه، خلي زوجك ده يعني اعتبريه ده ابتلاء وامتحان من الله كانه مش موجود خالص ما تستنيش منه كلمه حلوه ولا عاطفه آه، طبعا انت عارفه في ثقافه في مصر الزوجه الثانيه دي لازم تحارب ولازم انها خاينه وغداره وخدت ما يعرفوش ان انت واحده مسلمه ونفسك تعب في نفسك دي الحاجات اللي حلها الاسلام الزو- الزوجه الثانيه في الحاجات اللي زي دي واحد بيتجوزها عشان تثبت على الاسلام يجوز هنا لكن في واحد بيتجوز يتجوز دي ويطلقها يتجوز دي ويطلقها يقول لك اه لا ده احنا مالناش دعوه ده احنا بنتكلم على واحده كانت مش مسلمه واسلمت فمحتاجين لها واحد يثبتها على الاسلام وحسبي الله ونعم الوكيل في من يظلمك طيب ناخد الأسئلة في عجالة سريعة بالله آه، بلغ فضيلة الشيخ سالم مفتوح الدعاء لي ربنا يظهر الحق عشان أرتاح ويسهل حفظ القرآن علي وأولادي عبد الله ويوسف ويرزقني الذرية الصالحة ويحفظ زوجي عبد الرحمن ويشفي أمي ويغفر الله لوالدي محمد قاسم أمين أسأل الله أن يحقق لك كل ما طلبتي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحقق لك كل ما طلبت إنه ولي ذلك والقادر عليه استحلفك بالله يا شيخ سالم أن تدعو لي يرزقني ولد أنا حامل إن شاء الله آه، أسأل الله أن يرزقك الولد الصالح أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة اللهم أمين يا رب العالمين بالله عليك يا شيخ سالم فدني أعمل إيه وأدعو لي ربنا يقوي, يقوي إيماني ويغفر لي ذنوبي أنا عملت ذنوب كثيرة وتبت إلى الله وان- وان- وانتقبت لكن دموعي لا تنقطع مثلا فده علامات قبول كويس ان هي الدموع شغاله دي علامات ايمان والحمد لله إيه، اثباتي على ما انت عليه البكاء بيغسل الذنوب البكاء بيغسل عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشيه الله واسال الله ان يرزقك هذه العين وسبعه ظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظل منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه دي من علامات الايمان الحمد لله رب العالمين ما حكم الكذب على الزوج في الأسعار حتى نتجنب غضبه إذا كان سعر الشيء عشرة وقلت خمسة أفيدني بالله عليك ما ي- ي- إذا كان زوجي من النوعية اللي بتغضب وسريع الغضب وبيسيب مصاريف في البيت والحاجة ت- بتنفق في البيت يكون ي- يجوز هذا الأمر ما دام الحاجة ما بتطلعش بره ما تروحش لوالدتك ما تروحش لاخوكي ما بتروحش لحد من قرايبك يعني مش بتوفري عشان تدي غيرك ما دام الحاجه بتنفق في البيت وتصرف في البيت يجوز بس ان احنا ما نعملش مشاكل في البيت ان شاء الله لان الاسعار الان يعني آه، نسال الله ان يثبتنا وان يرزقنا الاخلاص في القول وفي العمل ام عبد الله من السعوديه فضيله الشيخ سالم اخي في آه، آه، اخي على علاقه مع زوجته مع زوجة صديقي آه، تلبس الزي الشرعي وزوجها يساعدها على ذلك ماذا أفعل وأنا مقاطعة أخي بالله تدعو له بالهداية أنا مش فاهم السؤال يا أم عبد الله فضيلة الشيخ سالم أخي على علاقة مع زوجته مع زوجته صديقه أنا بقرأكم بنفس النص اللي جاي لي بصراحة تلبس الزي الشرعي وزوجها يساعدها يعني أنت أخوك على علاقة بزوجة صاحبه وهي متبرجة وأنت ح- مقاطعاها بسبب الموضوع لأن كان ذلك فهذا يجوز شرع شرعا الزجر بالهجر دي قاعدة عندنا في الشرع الإسلامي الزجر بالهجر لما لا واحد بيحبني جدا وعلى معاصي ومش نافع معاه أو عمال أقول له اتق الله حرام عليك ابعد عن الحرام الكلام مش نافع معاه فبعمل إيه بخصمه أيام والنبي فاكرين ان هم الثلاثه الذين خلفوا في سوره التوبه الثلاثه دول النبي خصمهم يعني اكثر من 40 يوم فما انت عليه وادعي له في الصلاه ان ربنا يهديه آه، شيخ سالم أنا في حيرة من أمر دلني الله يرضى عليك بنت لها أربع سنوات متزوجة وزوجها لا يريد الإنجاب وهددها إن ت- أن تبقى معه أو يطلقها آه، لتجنب آه، لتنجب من غيره والله يا أختي الفاضلة أصلا هذا حق من حقوق الزوجة الولد ودي فطرة فطر الله الأم عليها يكون عندها أولاد عشان ما تيجي تكبر يشيلوها وعشان ينفعوها في آخرتها إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاث منها ترك ولدا صالحا يدعو له في رواية سبع يجران لابن آدم الرواية حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه منها ترك ولدا يستغفر له فدي من الأعمال التي لا تنقطع بعد الموت فمطلوب مني ولد صالح يا شيخ أنا أخوالي أخ أخوالي مقاطعني ثلاث سنين ما زارونيش وأنا كنت بزورهم بس مقابلتهم وحشة مقابلتهم وحشة أعمل إيه؟ في للأسف دلوقتي المادة طغت على على الصلات الناس دلوقتي اذا كان معاك قرش يهتموا بيك ما معاكش قرش ما يهتموش بيك تيجي تزورهم تلاقي صد وكده يعني ما فيش للاسف الشديد فدي حياه ماديه فالانسان برضه عنده عنده عزه عنده عزه نفس وعنده ايمان فبالتالي لابد ان ان اقارب دول يحسنوا معامله الاقارب يحسنوا معامله في الاستقبال والاحسان اليهم اذا ما دخلوا ده ده ده حاجه في الاسلام يا اخواننا هنتكلم عليها بعد كده ان شاء الله في الزواج الجود والكرم إيه إيه ان الضيف ده له حقوق اول ما يجي الابتسامه اللقاء الطيب الكلمه الطيبه تطلع له احسن ما عندك اسال الله سبحانه وتعالى ان نطبق الاسلام في بيوتنا اللهم امين وفي علاقاتنا استحلفك بالله يا شيخ سالم الدعاء لي ولاخواتي بالزوج الصالح والس... والستر ب- بيداء اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك الزوج الصالح يا بيداء اللهم امين يا رب ادعو الشيخ سالم والمشاهدين بالزواج عاجلا ل- لكي ادخل سرور لقلب و- والدي اسال الله ان يرزقك الزوج الصالح اللهم امين يا رب العالمين ارجو من الشيخ سالم ان يتكلم آه، عن التي لم تنجب الاخت التي لم تنجب ده مش بايديها يعني انا اتجوزت واحده ما خلفتش يبقى ده مش بايديها هي ليه يهب من يشاء اناثا يبقى اللي بيجيب الاولاد والبنات واحد مين هو الله طيب ما فيش يبقى مين اللي منع الله طب محتاجة إيه محتاجة الإخلاص لله عز وجل كثرة الاستغفار قيام الليل قيام الليل بيطرد جميع الأمراض من الجسد الحاجات دي كلها مع الدعاء والإخلاص لله وعدم الاستعجال ربك يرزقك الولد الصالح بمشيئة الله والصدقة ده ومرضاكم بالصدقة إن شاء الله السلام عليكم بارك الله فيك يا يا أبي سالب بنتك كريم من فلسطين أنا آه، يعني أحب أهل فلسطين حبا خاصا وخالصا فهم أهل الرباط وأسأل الله أن يفك الحصار عن أهل غزة أنه ولي ذلك والقادر عليه وأن ينصرهم على من يعاديهم آه، غدا عندي امتحان غدا إن شاء الله آه، عندي رحلة مدرسية وجه لي نصيحة بارك الله فيك يا شيخ سليم صف تاسع ادعو لي بالنجاح أسأل الله أن يرزقك النجاح والفلاح في الرحلة بالذات إياك والمعصية إياك والمعصية بارك الله فيك آه، إن شاء الله فاضل معنا ورقة بس إن شاء الله في الحلقة القادمة سنجيب عليها بمشيئة الله سبحانه وتعالى بإذن الله في آباء وأبناء نختم لأن الوقت قد انتهى إحنا كان ميعادنا الساعة 6 وخمس دقائق دلوقتي بقى ميعادنا الساعة 5 و5 و25 دقيقة فبعتذر الإخوة إن إحنا عمالين كل شوية ننقل البرنامج مرة الثلاث ومرة الأربع ومرة الاثنين وبعد كده الساعة 7 بعد كده الساعة 5 بعد كده الساعة كده لكن في إدارة جديدة إن شاء الله وبإذن الله الإدارة الجديدة نتوسم فيها الخير بإذن الله سبحانه وتعالى مع شكرنا الخالص للإدارة السابقة لأنها قدمت مجهود وافر جزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء لكن الإدارة الجديدة إن شاء الله أخونا الأستاذ أحمد الفقي والأستاذ آه، الأستاذ ناصر كدسة الحمد لله في إدارة جديدة والحمد لله بيوفقوا ال- وبيحطوا برنا- آه، برامج جديدة وخطة جديده وهنشوف إن شاء الله لمسات جديدة من أخونا وحبيبنا الأستاذ أحمد الفقي والأستاذ علي سعد وكل الإداريين وكل الإخوة في الإدارة اسما اسما حتى لا يسقط مني اسما جزاكم جزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نلتقي إن شاء الله مع الوقاية من إنفلونزا الطيور إنفلونزا الخنازير في اللقاء القادم يوم السبت القادم فانتظرونا بمشيئة الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الوالدين قضى بلا أف بلا ضجر وصاحب من ببرهما ستبلغ أعظم